الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم اليوم يعني يشعرك بالهيبة يشعرك بهيبة وجلال الله عز وجل اسم اليوم يشعرك بالخشية اسم اليوم يملأك خشية لله تبارك وتعالى لا أقول خوف ولكن أقول خشية يشعرك بالهيبة يشعرك بالخشية ال- ال- اليوم واحنا بنتكلم عن هذا الاسم يختلف عن عن أيام كتيرة فاتت أيام كتيرة فاتت اتكلمنا عن الرحمن الرحيم اتكلمنا يعني عن عن رحمة الله وعفو الله عن كرم الله عن الحميد عن اتكلمنا عن معاني كثيرة كلها يعني تدفعك إلى مزيد من الإحسان لكن أنت لازم تعرف الله وتقدره حق قدره واسم اليوم يكمل معك كيف تتعرف وكيف تتعامل مع الله عز وجل اسم اليوم اسم الله القهار اسم الله القهار والهدف لو طلعنا من اليوم وانت امتلأ قلبك بخشية وهيبة والاستسلام للقهار سبحانه وتعالى لو تركت بيها معصية هتبطلها منذ أن عرفت هذا الاسم يبقى شيء عظيم جدا يبقى شيء جميل جدا اسم اليوم بيقول لك اعلم أنه القهار سبحانه وتعالى واحنا بكره هنتكلم عن الودود وانا اول مره اقول حلقه بكره ايه فانا بقول لك من كام يوم كنا بنقول الحميد وبكره بنقول الودود ولك ان تتخيل رقه و- وحنان وعطف و- و- ورحمه وحب ان تعيش مع اسم الله الودود لكن النهارده خلونا نتكلم عن اسم الله القهار خليني قبل ما ابدا اسالك اسالك اربع اسئله اربع اسئله نبدا بيهم الحلقه عنوان ديننا اسمه الإسلام ديننا اسمه الإسلام يعني إيه كلمة الإسلام يعني إيه يعني إيه أنا مسلم يعني إيه إسلام السؤال الثاني إذ قال له على سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين طب ما هو كان مسلم يعني هي لما ل- لما قال له الله هذا الكلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين طب م- م- انا بقول لك الحلقه دي بتدعوك للخشيه تدعوك للاستسلام لله تبارك وتعالى لما جه سيدنا ابراهيم يذبح ابنه السؤال الثالث لما جه سيدنا ابراهيم يذبح اسماعيل و- وحط السكين وخلاص هيذبح الايه تقول ايه الايه في سوره الصفات تقول فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم كل ده ولسه بدايتها فلما اسلم السؤال الرابع والأخير هل اسم الله القهار يدعوك للخوف والرعب أم يدعوك للخشية أم يدعوك للاستسلام أم يدعوك يدعوك لإيه ينبهك إلى إيه ماذا يريد الله منك إذا عرفته باسمه القهار دي أربع أسئلة أنا بعرضها عليك في بداية الحلقة تعالوا ندخل ونقول ما معنى اسم الله القهار قهر أي أخضع أي سيطر فالله سبحانه وتعالى القهار فلا شيء في ملكه إلا خاضع له فلا شيء في الكون من المجرة إلى الذرة من الثرى إلى الثريا من الأرض إلى السماء من الحشرات إلى الأسماك إلى الطيور كل العوالم اللي في الكون كل عالم الطيور عالم الأسماك عالم الحيوان عالم ال- النبات عالم البشر عالم ال... فلا يوجد عالم من العوالم إلا وهو خاضع له زي ما بقول لك من المجرات إلى الذرات من الثرى إلى الثريا من الأرض إلى السماء الكل خاضع اسمع قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ليس قهر ظلم حاشا وكلا ليس قهر اي نوع انما هو حكيم خبير فاطمئن هو هو قهر بحكمه وخبره اسمع قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اسمع قول الله تبارك وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اسمع قول الله تبارك وتعالى سبحانه هو الواحد هو الله الواحد القهار فجاء في القرآن قاهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وجاء في القرآن قهار سبحانه هو الله الواحد القهار وانت بتسمع اسم القهار المفروض يحصل في قلبك ايه وانت بتسمع الايات دي اللي احنا قلناها يحصل خشوع يحصل سجود يحصل استسلام يحصل هيبه يحصل خشيه ده المفروض اللي يحصل في قلبك الكون كله خاضع كل الكون خاضع القهار الذي اخضع وسيطر على الكون كله فلا تجد سواه الا خاضع له ما سوى الله مقهور بين يدي الله فقال لها وللارض ائتيا طوعا قال للسماوات فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين مستسلمين لك يا رب العالمين الكون كله خاضع هذه هذه النقطه لازم تكون مستقره جواك وتؤدي بيك الى الى هيبه والى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واللي يقول يا اخوانا كن فيكون يقول زل فيزول مش كده والله يحكم شوف الايه دي والله يحكم يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وما تشاءون الا ان يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه اي حاجه بتحصل لو شاء ربنا اي حاجه حد عملها ولو شاء ربك انها ما تحصلش ولو شاء ربك ما فعلوه احيانا واحد يقع عليه ضرر تحصل له مصيبه حد يظلمه والله الايه دي تبص تلاقيها على لسان الواحد ولو شاء ربك ما فعلوه ما كانش هيحصل القهار سبحانه وتعالى وإن توليتم شوف الآية تقول لك إيه وإن توليتم عن طريق ربنا وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله مش ممكن القهار كلكم مقهورين بين يديه المعاني الآيات دي مثلها في القرآن مئات الآيات تعلمك أن الله هو القهار ال- ال- الذي خضع له الكون جميعا أنا عارف أن الحكاية دي أنت عارفها بس احنا اتفقنا أن باسمك نحيا عايزين نحيي هذه المعاني في أنفسنا ونعيش بيها لا نريد معرفة اللسان معرفة الوجدان لا نريد انك تبقى عارف القهار بالكلام نريد ان تعرف القهار بمعنى الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فت- ف- فتتخيل وانا اقول الان القهار فتتخيل هذه الايه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فتخشع بسماع الآية القهار وهو القاهر فوق عباده عمرك جلست مع نفسك تعيش مع هذه الآية تعيش مع أن الله تبارك وتعالى هو القهار فخضعت واستسلمت عمرك نظرت في السماء وقلت سبحان القهار اللي قهرها أن تقع على الأرض إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض كيف قهرها كيف جعلها كذلك فلا تسقط علينا كيف قهر السحاب ان هو ينزل نقاط ن- نشرب منها ونعيش منها ولم تنزل السحابة وهي ب 300 ألف طن لو نزلت علينا ت- تقتلنا و- وتدمرنا هي هي السحابة فيها الخير قهرها سبحانه وتعالى فجعلها تنزل المطر ولو شاء لنزلت علينا كالصواعق تقتلنا وت- وتهلكنا القهار يا اخوانا يعني يا اخوانا ببساطة كده اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين اما ان تق- ان تكون مقهورا له طائعا له تفعل ما يريد باختيارك بارادتك واما ان يكرهك ويقهرك كرها لتفعل ما يريد عندك اختيارين اما لانه القهار إما أن تفعل ما يريد باختيارك وإما أن يقهرك ويكرهك لتفعل ما تريد السماوات والأرض اختاروا قالتا أتينا طائعين والملائكة اختارت خاضعين لله تبارك وتعالى والمخلوقات كلها ما خرجتش عن الناموس وعن القانون اللي ربنا وضعوا ليهم من الجبال من السماوات من الأرض من الطيور من الحشرات كله خاضع إنما أنت قال, له قال لك الله أنت حر فاختار يا جماعة أنت بين اختيارين الحلقة دي بتقول لك المعنى ده أنت بين اختيارين إما أن تخضع للقهار إما أن تذهب إليه راكدا أو يأتي بك راكدا إما أن تذهب إليه راكدا بإرادتك أو يأتي بك راكدا مقهورا مكه- مكروها القهار سبحانه وتعالى في حديث قدسي جميل في المعنى ده ابن آدم أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد أنت تريد والله يريد فإن سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد وما يشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه عرفت يا أخوانا المعنى اللي ابتدينا بيه يعني إيه إسلام يعني استسلام عنوان دينك كده أنا مستسلم ليك يا رب عنوان دينك أنا خاضع ليك يا رب عنوان دينك يا قهار أنا مستسلم بين يديك فإنك أنت الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير حكيم وخبير وقهار كيف لا أستسلم كيف لا أستسلم بين يديك عرفت ليه سيدنا إبراهيم رغم أنه هو بيعمل حاجة مش فاهمها اذبح ابنك علشان يبقى أعلى مثل للبشرية في الاستسلام لله تبارك وتعالى مثل لما يدخل على دماغك تقول م- ازاي والموضوع صعب قوي في سورة الصفات اذبح ابنك واذبحه بإيدك إني أرى في المنام أني أذبحك أنا بإيدي مش هبعتك لمعركة هتموت فيها أني أذبحك وبعدين رؤية في المنام ما جالوش الوحي بشكل صحيح رؤية الأنبياء حق لكن الأمر برؤية في المنام وليس ب- بوحي ب- ب- وليس بجبريل يأتي يا إبراهيم اذبح ابنك إني أرى في المنام أني أذبحك وتخيل قال يا أبتي فانظر ماذا ترى عشان ياخد معاه الثواب الابن قال يا أبتي افعل ما تؤمر القى شوف كلمه شوف اسماعيل العابد المستسلم لله وهو لسه غلام حليم لسه شاب صغير يا ابت افعل ما تؤمر ده عنوان الحلقه النهارده يا ابت افعل ما تؤمر الله امرك بهذا نعم افعل ما تؤمر يا جماعه احنا عبيد القهار سبحانه وتعالى احنا مستسلمين لله سبحانه وتعالى ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما شوف الايه بتقول ايه وحطوا سيدنا ابراهيم واتحطت السكينه و- وبدا يحرك السكينه فعلا و- و- والسكينه ما بتذبحش ويحرك السكينه السكينه ما بتذبحش يجهز السكينه ويخليها ويسنها ويخليها شديده ويحرك اتحركت السكينه فعلا عملها عملها وهو مش عارف ليه ربنا بيضرب مثل مثل بالاستسلام الشديد تقوم الآية تيجي بعد كده تقول لك إيه فلما أسلما ما كانوش مسلمين كانوا مسلمين تحقق الإسلام ال- تحقق الاستسلام الكامل لل- رمز الاستسلام في الأرض عشان كده بنذبح كل عيد عشان ربنا يقول لك ر- احنا فدينا إسماعيل اذبح وانت بتذبح مش بس بتاكل الفقراء انت بتفتكر المعنى الكبير معنى دينك بتفتكر ان الموضوع ده كان استسلام لله تبارك وتعالى هو الطواف ايه غير استسلام لله سبحانه وتعالى ايه تفسير الطواف الناس اللي بتطوف دي بتعمل ايه بتعمل ايه غير انها مست... بتعلن استسلامها لله تبارك وتعالى باللبس اللي ربنا يريده بالط- بالسبع أشواط سمعنا سبع أصو- أشواط مستسلمين ما تأمر به يا قهار ننفذه ونأتيك من كل فج عميق نأتيك من آخر الأرض ننفق أموالنا كي نتعبد وكي نطوف وكي نقول لك استسلمنا بين يديك هي العمرة إيه غير رمز الاستسلام ليه بتلبس الهدوم ديًا ليه بتطوف الطواف ضيق دون ليه بتروح بين الصفا والمروه سبع مرات انت مستسلم انت عبد مستسلم لله تبارك وتعالى ده عنوان الحلقه ليه لانه قهار وحكيم وخبير ولان الحلقات اللي فاتت بيحبك وعايز يدخلك الجنه وعايز يرحمك هو ليس قهر من اجل اذلالك أنت تتذلل له لأنه سبحانه وتعالى الرب العظيم ولكنه قهر لأنه الملك لازم لازم تدرك من جواك من ربك كون أنه هو رحيم وغفور فلا بد أنه في نفس الوقت أن يكون موجود في قلبك جنب محبته أن تخشى أن تعصاه وأن يكون اسم الله القهار بيحرق حب المعاصي والشهوات في قلبك فاهمين عايز أقول لك إيه؟ يعني ياتي هذا الاسم فتتولد خشيه الخشيه دي تحرق المعاصي مش قادر اعصي لانه انقهار مش قادر اعمل دي لانه انقهار كما احببته لازم تخشاه يا اخوانا المؤمن كالطائر زي عارف الطائر اللي بيطير له جناحين جناح اسمه الرجاء في رحمه الله وجناح اسمه خشيه الله ولو اتقطع جناح من الاثنين يقع الطائر ولو عشت بجناح واحد ما تكملش انت مح... الحلقه دي بتكمل لك صحيح هنرجع بكره ان شاء الله للودود لكن الحلقه دي مهمه بالمعنى ده فهمت معنى الاستسلام وفهمت يعني ايه انا مسلم يعني ايه انا مسلم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين هل اسم القهار يدعوك انا بجاوب على الاسئله يدعوك للرعب ويدعوك للخوف ابدا امال يدعوك لايه يدعوك للخشيه يدعوك لايه يدعوك للهيبه لهيبه الله عز وجل تجل الله سبحانه وتعالى يدعوك لايه يدعوك للخضوع يدعوك لايه يدعوك للاستسلام لما تعيش مع اسم الله القهار وتجلس مع نفسك كده دقائق وتقول وهو القاهر فوق عباده ممكن تجربوا الحكايه دي بعد الحلقه يا اخوانا تدخل اوضتك كده او تبص او تطلع في البلكونه وتبص للسماء وتقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وتظل تردد الآية مش بعض الصحابة كانوا يقوموا الليل بآية واحدة تعرف كده تقعد مع نفسك ليلة تعيش مع اسم الله القهار يوم تعرف تعيش مع الآية دي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء مفيش حاجة مستخبية يوم القيامة مفيش شجرة تستخبى وراها مفيش حفرة تنزل فيها وتستخبى أرض المحشر أرض منبسطة كل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء القلوب لدى الحناجر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تعرف تعيش ليلة ليلة بس واحدة عارف لو عشت ليله هيحصل في قلبك ايه؟ هيبه اجلال خشيه تحرق المعاصي تيجي بعد رمضان تعمل المعصيه تقول طب واسم القهار طب والقهار تعالوا نشوف يا جماعه نماذج لقهره سبحانه وتعالى تعالوا نعيش بسرعه ونشوف ونعدد ونطرق نطرق يعني ايه نطرق كل واحده نقولها تطرق قلبك من ناحيه طب اللي بعدها طالب نقعد نطبق على قلوبنا وعلى عقولنا كيف قهر الكون قهر السماوات والارض فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين قهر الشمس والقمر لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قهر الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قهر العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مش كنت عدم من الذي قهر العدم فجعل منه ناس بتتحرك وسفن فضاء وطيارات ومراكب وزحمة وبشر مين اللي قهر العدم مين اللي قهر التراب فقال له انطق يا تراب حد يصدق ان التراب طلع للقمر لولا أن قهره الله تبارك وتعالى فقال انطق اتكلم فكان إنسان يتكلم ويتحرك ويذهب ويأتي قهر ولا ما قهرش قهر الهواء فجعله لا يرى قهر العصاة اللي بيعصوه بالأمراض والأوجاع واسألوا على مرض الإيدز وانتوا تعرفوا قهرهم قهر العصاة بهذه الأمراض قهر البشر عن رؤيته فلا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى فلا ترى أبدا أي بشر شوف انظر إلى موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ليه خريت صعقا يا موسى تخيلوا موسى عليه السلام لم يحتمل موسى رؤية المتجلى عليه اللي هو اللي هو الجبل فكيف برؤية الله عز وجل يعني ما قدرش يتحمل رؤية المتجلى عليه اللي هو الجبل فكيف برؤية الله عز وجل ثم مكنا في الجنة أن ننظر إليه ونراه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحانه وتعالى انظر القهار سبحانه وتعالى في ملكه قهر الأمم الظالمة قهر الأمم الظالمة حتى, حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء لكن القهار موجود اوعوا تفتكروا انه طول المده وتركك تفعل ما تريد معناها ان القهار نساك ابدا معاذ الله حاشا لله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته شوف كلمه فرحوا بما اوتوا وصلوا الى قمه المستويات الحضارية في الرقي وكأن المعنى أن الله تبارك وتعالى القهار لم يأخذهم وهم ضعفاء فالقهار لتكون عبرة لا يأخذ الأمم الظالمة إلا ما توصل لمنتهى القوة لأن لو خدهم وهم ضعفاء أين العبرة لغيرهم فسبحانه وتعالى القهار يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم لعلهم يعودوا فإذا وصلوا إلى منتهى القوة لم يأخذهم وهم ضعفاء خذهم في أقصى منتهى القوة وفي أعلى منحى منحنى القوة ليكونوا عبرة لغيرهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد انظر فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد القهار سبحانه وتعالى وليه يا اخوانا احنا مش هنا في مكه احنا مش هنا عند الكعبه احنا مش عندنا آية عظيمة من القهار آية في بيت الله الحرام اللي أراد أبرهة أن يهدمه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مش بتقرأوها كل يوم وبنعلمها لأولادنا يا جماعة يا أمهات وأنت بتعلمي حدوتة قبل النوم لابنك وبتحكي له قصة الفيل علميه أن الله ذو الهيبة العظيمة ما تخوفيهوش مش عايزينه يخاف أسماء الله الحسنى مش عشان ولادنا يخافوا علشان يزدادوا هيبة وإجلال لله ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا طيرا يا اخوانا ارق المخلوقات طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول حد يصدق بهذه القهار سبحانه وتعالى القهار قهر الامم الظالمه القهار انظر في عاد كيف يقول فيهم فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تيجي الريح تاخد البني آدم تقول قلباه أنتوا مش شفتوش الأعاصير بتعمل إيه في الناس شوف عمل ايه في قوم لوط لما انتشرت فيهم الفاحشه القهار سبحانه وتعالى فجعلنا عاليها سافلها قالوا في تفسيرها أتى جبريل فأخذهم بجناحه فصعد بهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح ونباح كلابهم ثم وضعها على رأسها فخسف بهم الأرض فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طينة مشتعلة من سجيل منضود مسومة عند ربك يعني إيه مسومة معلمة كل حجرة نازلة مكتوب عليها اسم الراجل اللي هتقتله وهتضربه القهار يا إخوانا القهار الذي قهر إرادة البشر لإرادته يعني ايه قهر اراده البشر لارادته انت تريد اللي انت عايزه والله يدبر ما يريد المامون احد حكام المسلمين بيحكي بيحكى عنه هذه القصه انت تريد وتدبر شوف الايه تقول لك ايه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه خطط زي ما انت عايز الله يدبر ما يشاء المأمون يأتي رجل ويسجن عنده والمأمون يكرهه ففي يوم وهو قاعد في مجلسه يقولوا له فلان المسجون دون موجود عندك فيفتكر المأمون غضبه منه فيقول فلان يصلب يصلب الآن يا رئيس الشرطة يصلب وقام كاتب الكتاب واداهوله فقام طالع رئيس الشرطة بسرعة وأطلق الرجل فالمأمون جن جنونه إيه اللي أنت عملته ده أنا ألم أقل لك يصلب قال لا يا أمير المؤمنين لقد كتبت إلي يطلق أنت كتبت يطلق ف... فقال اديني الورقة فازداد غضبا وقال يصلب فراحوا طلعوا تاني قال يا امير المؤمنين لقد كتبت يطلق فقام كاتب والله ليصلبن فقام طالع مطلعه ثالث مره قال يا امير المؤمنين لقد اخطات الثالثه كتبت والله ليطلقن فسكت المامون وقال نعم نعم يطلق فمن اراد الله ان يطلقه لا يستطيع المامون ان يصلبه من سنين في اوائل القرن الماضي طلعت سفينة عظيمة جدا سموها تيتانيك كتبوا عليها هذه السفينة تتحدى القدر وكتب عليها كده لأنها سفينة ليس معمولة من طبقتين بحيث لو أصيبت الطبقة الأولى من الأخشاب ومن قوة غير عادية ووضعوا فيها المسارح ووضعوا فيها ووضعوا فيها الأغنياء ووضعوا ووضعوا ووضعوا وانطلقت في أول رحلة من أوروبا إلى أمريكا لتصطدم بجبل جليدي يقسمها إلى نصفين في أول رحلة القهار القهار إما أن تأتيه ركدا أو يأتي بك ركدا عرفتوا القهار يا إخوانا؟ لا ده في حاجة أكتر من كده سبحانه وتعالى يقهر الاشياء باضدادها يعني ايه يؤلف بين المتنافرات اللي مش ممكن تجتمع لانه قهار سبحانه وتعالى من معاني قهره المعنى ده حلو قوي يا اخوانا من معاني قهره يؤلف بين الاشياء المتنافره اديك مثل الميه الميه عباره عن ايه في الكيمياء بيقول لك H2O ذرتين هيدروجين وذره اكسجين انت واخد بالك ال H2O دول عباره عن ايه الهيدروجين مادة مشتعلة والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال واحدة مشتعلة والتانية تساعد على الاشتعال كويس؟ انت لما بتيجي تشوي لحمة ولا حاجة وتولع على الفحم بتهوي بالهواية ليه؟ عشان تحرك الأكسجين عشان الفحم يزداد توهجا لأن الأكسجين يساعد على الاشتعال مش كده؟ واحد القهار سبحانه وتعالى يجمع المشتعلة والمساعدة على الاشتعال فيخرج منها ضدها المية اللي بتطفي النار انت م... انت مدرك القهار عايز يثبت لك سبحانه وتعالى عايز يقول لك هو القهار العظيم فانظر الى المية اللي هي سر الحياة اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها اللي هي في احشائك اللي هي سر حياة الكون كله المية دي اصلها ايه اصلها اشياء بتشتعل يجمع بين المتنافرات فافتكر مثل الميه دي وانت بتشرب الميه قول تخيل لو كانت نار تخيل لو كانت نار تخيل ازاي كيف اختار هذه المادتين لماذا اختار هذه المادتين ليعلمك ان القهار سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يا اخي اخشع بقى استسلم استسلم مع كل بق ميه بتشربه ثم يعود فيقرها يوم القيامه والبحر المسجور ترجع تتفتت إلى ذراتها تاني فتروح الناس عايزة تطفي نار يوم القيامة فتجري على البحر عشان تجيب مية فإذا بالبحر نار والبحر المسجور قهار ولا مش قهار قهر الأشياء فجعل لها خواص ثابتة تخيلوا يا جماعة لو المية ما بتغليش في درجة حرارتها الثابتة دي لو كل مرة بتتغير درجة غليانها مقهورة ليكي خصائص ثابتة ما تغيريهاش انت يا ميه تغلي في درجه حراره كذا عشان يحفظوا عشان يتعلموا عشان الحياه تمشي تخيل لو المعادن مش مقهوره انها بتنصهر في درجه حراره معينه كان العلم باظ تخيل لو اجسامنا مش مقهوره ان كلنا عندنا الكليه وكلنا لو كل واحد تشكيله جسمه غير التاني كان الطب باظ قهر خواص الاشياء كلها فثبتها ثبات الاشياء عشان احنا نعرف نعيش في الدنيا فالقهار لرحمتك ولنجاحك ثم عاد فقهر الاشياء بعكسها يا سكينة اذبحي بس ما تذبحيش إسماعيل يا نار احرقي ثم يعود فيجعل منها العكس ما تحرقيش إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم يخلق الأشياء يحوت ابلع لكن ما تأكلش يونس احتفظ بيه ببطنك وطلعه لي عندما أأمرك القهار يا اخوانا انتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين حاسس بهذه الخشية ولا لا ثم انظر سبحانه وتعالى إلى قهره كيف يقهر الأشياء بأضدادها البحر وهو ساكن رمز الجمال وهو هو وهو خايج رمز الخوف الهوى وهو نسمة رمز الحب والرقة وهو هو وهو إعصار رمز الدمار والخوف إزاي يخلق من الشيء الواحد أضداده أليس هذا بالقهار؟ يجمع المية المتنافرات فيؤلف بينها فإذا بها الخير يجمع بين الأضداد يخلي الشيء الواحد يطلع منه أضداده ازاي جمع بين الروح والجسد ازاي جمع بين بين الروح النورانيه الشفافه حته الكريستال الرقيقه اللي جايه من السماء من نفخه السماء مع الطين اللي جاي من الارض ازاي قهر دي جوه ديا وازاي الف بينهم بحيث ان انت الجسم بتاعك لما تغضب يبان لما روحك تفرح يبان ده على وشك مع انه طين الروح فرحت ازاي الف بين الاثنين ازاي جمع بين الاثنين وهما متنافرين واحده جايه من السماء والتاني جاي من الارض ازاي جمعهم الروح تفرح الوش يضحك ويتلألأ الروح تزعل الوش يكرمش ويغضب ازاي ازاي الطين تفاعل مع الروح بهذه الصوره اليس هذا هو القهر اليس هو الذي قهر الكائنات وبعدين اقول لك حاجه جميله قهره جميل كل الكائنات فرحت بقهره ازاي الا ترى ان النباتات والازهار والطيور فرحانه بقهر الله سبحانه وتعالى تؤدي وهي مقهوره واجبها وهي سعيده تصدر منها الروائح الجميله ولا تذبل لانها فرحانه انها مقهوره لله عز وجل تبص على الطيور تجد الطيور سعيده والوان جميله وبتغرد وبتصفر وسعيده وهي مقهوره اشمعنى انت اللي زعلان انك مقهور قالتا اتينا طائعين احنا فرحانين ان احنا مقهورين بين يدينا يديك يا قهار يا جماعة اخضعوا لله واخشعوا لله واستسلموا لله ده الكون كله فرحان ان هو ملك القهار انا خايف يكون في ناس بتتفرج دلوقتي وتقول لا انا مش عاجبني ان انا ابقى مقهور يا اخي هو قهر جميل هو قهر خشوع وقهر خضوع وليس قهر انتقام او قهر اذلال تودد واخشع واشعر بالهيبة للقهار سبحانه وتعالى وتعالوا نكمل بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع اسم الله القهار وهدف الحلقة في الآخر خشية واستسلام لله عز وجل خشية تدفعك بعد رمضان إنك توقف ذنب من الذنوب واستسلام يجعلك خاضع دائما بين يدي الله دايما فاكر إن السماوات والأرض قالت له أتينا طائعين وتخجل إن الكون كله يقول له أتينا طائعين وإنت الوحيد اللي تدير ظهرك للكون وتقول له لا أريد أن أطيع فيأتي بك ولكن يأتي بك مكرها ائتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فلا تقل أنت يعني غير ذلك المعنى الحقيقة يا أخوانا معنى أنا مستشعر صعوبة في الحلقة دي إن أنا أوصل لك إحساس لن تتذوقه إلا لو شعرت بينك وبين نفسك بهيبة الله عز وجل بشعورك إنك ضئيل إنك ضعيف إن هو القهار سبحانه وتعالى وإنت المسكين الفقير بين يديه إن هو مالك الملك إن كل ما دونه مقهور بين يديه شوفوا ال... إن يحصل جواك خشية ده هدف الحلقة هدف هدف أن تعيش مع اسم الله القهار إن إن, إن يحصل جواك هذه الخشية اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك اجعلنا نخشاك شوفوا شوفوا الصحابه وهم بيقولوا خ... عن معنى هذه الخشيه بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يختم مجلسه بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك لو شعرت بالقهار الخشيه هتزيد في قلبك تجعل بينك وبين المعاصي حاجز وحجاب وحائل اللهم اقسم لنا من خشيتك ادعوا بالدعاء ده كتير يا اخوانا الخشيه الخشية اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا شوفوا النبي وهو راكع كان يكثر من أن يقول خشع لك أنا, أنا, أنا بحب الدعاء ده قوي خشع لك ده مش دعاء على فكرة دي مناجاة خشع لك ده شعور بالقهار سبحانه وتعالى ده شعور بالخشية خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أنا كلي خاشع ليك تخيل لما تحس مرة وانت ساجد ان أعصابك خشعة لله تبارك وتعالى الإحساس ده حلو على فكرة يا جماعة أنا قلت لك القهر الجميل قلت لك ان القهر فيه معنى حلو معنى ان تتذوق انك مقهور طائع لله عز وجل زي بقيه ال- الكائنات اللي بتتمتع بتتلذذ الطيور و و و والسماوات والارض والمجرات بتتلذذ انها اتينا طائعين مبسوطه بهذا الامر فتخيل دعاء النبي خشع لك سمعي وبصري هل انت بتستشعر مثل هذا المعنى من الخشوع جربته دقته ان تستشعر انك ضعيف بين يدي القهار قوي بالقهار سبحانه وتعالى لانك عبده لانك اغلى مخلوقاته واحنا بكره هنتكلم عن الودود فتجد التكامل العجيب انك خاضع ويحبك انك مقهور ويتودد اليك شوفوا ال- شوف تكامل اسماء الله الحسنى من احصاها دخل الجنه لانه استكمل معرفه الله عز وجل لكن هذا المعنى الخشوع والله ال- الخشوع السيده عائشه بتقول التمست النبي ليله فلم اجده في فراشه فتحسسته الدنيا ضلمه فتلمست بطن قدمه وهو ساجد فسمعته يقول اعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ برضاك من سخطك النبي اللي بيقول كده وبيدعي بينه وبين نفسه اعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا قهار واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك النبي يوم كسوف الشمس لما كسفت الشمس فيقولون فراينا النبي يخرج ويدخل يخشى على امته يخشى ان يكون في فعلوا شيء او حدث شيء يغضب الله يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج ثم ركع ثم صلى طويلا ثم دعا طويلا ثم سجد طويلا ثم قال يا رب لم تعدني ذلك وانا فيهم ولم تعدني ذلك وهم يستغفرون شوف لواحد زي يعني يعني ان تصل ال- يا خ- يا جماعه تاني هدف هدف الحلقه ان في ذنب حضرتك بتعمله تبطله بعد ما عرفت اسم الله القهار ببساطه شديده كل واحد قاعد احنا قلنا اسم الله التواب فقلنا ازاي يدعوك الى التوبه وكان هدف الحلقه يوميها ان تحب التوبه فتستحي فتترك الذنب النهارده بنقول لك اخشى الله واشعر بهيبه الله فاترك الذنب فان لم تكن الاولى قد اثرت في قلبك التوبه فلعل اسم اليوم هو اللي يخليك تسيب الذنب ال- الخشيه الجلال الهيبه الاستسلام اتينا طائعين وهو القاهر فوق عباده كل ما دونه مستسلم بين يديه خاضع اليه هدف الحلقه انك تطلع من النهارده سايب ذنب ذنب كان وحش ومش عارف تسيبه بقالك عشر سنين وكل ونقول لك التوبه ويجي رمضان ومش قادر تسيبه تسيبه النهارده بخشيه الله عز وجل لانك لو عرفت القهار لأحرقت الخشية المعاصي تيجي الخشية كده زي المكوى على المعاصي تحرقها زي ما أحرقت لما جه سيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها قال معاذ الله الخشية الخشية موجودة الخشية ممتلئة في القلب تصل بيك الخشية لله انك تبكي من خشية الله مش بس تسيب ذنب لا ده انت تعدي بقى مش انا بقول لك دلوقتي الخشية انا عايز منك ايه في الحلقة انك تسيب ذنب المعرفة القهار فخشيته فسبت الذنب لا تعدي انك تبكي من خشية القهار من خشية الله شوفوا ال- الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع عمرك تتخيل ان الناقه بعد ما تحلب ممكن اللبن يرجع في الضرع تاني لا يلج النار لا يلج النار الحديث ده تبشير ولا تخويف تبشير تبشير بالايه بالخشيه انظر لا يلج النار ولذلك ما قالش لا يلج النار من بكى من خوف من خشيه الله من خشيه الله لا يلج النار لأن الخشية جت لأنك استشعرت اسم الله القهار لا ده, الع- ده الخشية كمان ممكن تتعدى في قلبك أكتر من كده تبدأ أنك تترك المعاصي ثم تتعدى أنك تبكي من خشية الله ثم تتعدى يحصل إيه؟ ان انت في معاملاتك مع الناس تخشى الله سبحانه وتعالى فتبقى بتعامل الناس وخ... وتخشى القهار سبحانه وتعالى لانك شفت عمل ايه في الظالمين وشفت عمل ايه في العصاه ازاي تتعدى انظر لعمر بن عبد العزيز كان يقول للغلام بتاعه اذا رايتني اضيع حق من حقوق الله او اظلم احد من الناس فخذني من ملابسي واجذبني وقل لي يا عمر أما تخشى الله تخيل الكلمة دي لو قلتها لي أنا هفتكر وقل لي يا عمر أما تخشى الله شوفوا الخشية مع واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب والحادثة دي مؤثرة جدا سيدنا عمر بن الخطاب يوم فتح القدس يوم فرحة ويوم انتصار و و و و والناس كلها منتشية وعمر يروح لربنا بالخشية ازاي يجي المعنى ده في قلبه في اللحظة دي الناس كلها رايحة بالفرحة و- والضحك وال... ونشوة الانتصار وعمر رايح لربنا بالخشية يقول أين أبو عبيدة بن الجراح فيؤتى بأبو عبيدة فيعانقه عمر ويبكي ويقول له يا أبا عبيدة ماذا سنقول لربنا إذا سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله هنقول إيه لربنا لو سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله فظل يبكي فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لا تبكي أمام الناس تعال نبكي في مكان وحدنا نتباكى فظل يبكيان من خشية الله والناس في أفراحهم عمر بن الخطاب مرة واحد غلط غلطة فمسك انتوا عارفين الدرة بتاعته اللي كان بيأدب بيها الناس فرفع عليه الدرة خلاص هيضرب فالراجل قال له أخوفك بالله فرجعها وقال خوفتني بعظيم خوفتني بعظيم عمر بن الخطاب وهو بيموت يقول لابنه ضع خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمر ليتني كنت شعر في صدر ابو بكر ايه ايه ده ايه الخشيه دي وايه الرقه دي يا ريتني كنت شعر في صدر ابو بكر ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي يا ريتني طلعت منها لا لي ولا علي ثم يقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي يوم القيامه يا ويلي ويل امي لو ربنا ما رحمنيش يوم القيامه اخوانا القهار الخشيه خشيه الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب ياتيه رجل يا اغنياء اسمعوا هذا الكلام يا ناس اللي معاكم فلوس وفي فقراء يجي له رجل فيقول له يا عمر الخير رجل اعرابي فقير قوي فيجي له يكلمه بالشعر يقول له يا عمر الخير جزيت الجنه اكسوا بناتي وامهن اقسم بالله لتفعلن حلفتك بربنا لتفعل فسيدنا عمر يحب يختبره فقال له واذا لم افعل يكون ماذا قال اذا اذا ابا حفص لامضين حمشي فقال له عمر واذا مضيت يكون ماذا فقال والله عنهن لتسالن يوم تساق اما الى نار واما الى جنه فجري عمر على بيته وقام طالع ما لقاش حاجه يديها له فقام طالع بالعبايه بتاعته وقال خذ هذه يوم تكون الاعطيات منه لعلي اساق لا الى نار ولكن الى جنه تعرف تخشع كده تعرف تخشع فتترك المعاصي ثم تخشع فتبكي من خشيه الله ثم ترتقي فتخشع في معاملات الناس تعرف تخشع في الثلاثه دول تعرف القهار يملا قلبك خلي بالك في معنى تاني خطير للقهار ايه المعنى التاني الخطير خلي بالك القهار يقهر لسانك عند الموت ان كنت من العصاه خلي بالك خلي بالك يعني ايه يقهر لساني ما تعرفش تنطق بالشهاده مع انها سهله قوي انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان اسهل كلمه لا اله الا الله واخد بالك الشفايف ما بتقفلش بص بص على شفايفي كده لا اله الا الله ما بتقفلش جعلها اسهل كلمه تتقال ومع سهولتها الميت وهو بيموت محتاج كلمه سهله هو في اسهل من كده طب قول بقى كده قول لا اله الا الله مش عارف قهر اللسان بالمعصيه فمش عارف يقول فاكرين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي كان اغضب امه فيقولوا له قول لا اله الا الله مش عارف ينطقها طب اتكلم معانا في موضوع تاني يتكلم من القهار مين اللي قهر اللسان عن دي واطلق اللسان في دي قل لا اله الا الله مش قادر يتكلم ثم يعودون يتكلموا معاه يتكلم فذهبوا للنبي فقال اله ام يا جماعه خلي بالكم اوعى تقهر امك يقهرك القهار اوعى اوعى الامهات فاكرين كم حلقه يا اخوانا كل ما نيجي نتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى والله دون ان اقصد نلاقي الام غصب عننا والاب جم في طريقنا دون ان تقصد هي هي فيجي أله أم نعم يا رسول الله فيعرف إنها غضبانة وغضبانة في إيه كان بيدي الأكل الحلو لولاده ومراته وبيديها أسوأ الطعم عشان كده اللسان عقد القهار ففضل النبي والقصة طويلة إلى أن قالت رضيت عنه يا رسول الله فأول ما قالت رضيت عنه قال لا إله إلا الله القهار أط... اللسان ده ملك مين يا إخوانا اللسان ده ملك مين عند الموت ساعة الموت ليك مين إلا هو سبحانه وتعالى أنت متعلق بالقهار في, أحص... في أكتر لحظة في حياتك محتاج فيها لله سبحانه وتعالى محتاج فيها للسانك لحظة موتك بيبقى القهار يجعل على لسانك أمثال الجبال مش عارف تقول أسهل كلمة لا إله إلا الله سهلة قوي مش عارف تقولها إخوانا ومع ذلك أنا مش عايز أخوفك أنا عايز أقول لك انظر لأحبابه سبحانه وتعالى انظر لمن خشوه بص لواحد زي سيدنا بلال وهو بيموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه تخيل تخيل واحد مش عارف ينطق ودون بيقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه انظر لواحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز تدخل عليه فاطمة زوجته وهو بيموت فينظر إليها مبتسما ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ويموت على الكلمة دي آخر كلمة في الآية والعاقبة للمتقين انظر لواحد بيموت زي سيدنا حذيفة ابن اليمان وهو بيموت يقول مرحبا بالموت حبيب جاء بعد غياب تخيل الألسنة القهار شايف الألسنة بتتحرك إزاي حبيب جاء بعد غياب رايح يقابل الصحابة ورايح يقابل النبي ثم يقول أي ليلة هذه فيقولون احنا في اي وقت هو خلاص في لحظات الموت احنا في اي وقت فقالوا نحن قبل الصبح بساعه فقال اللهم اني اسالك ان يكون مسائي في الدنيا وصباحي في الجنه اللهم اني اسالك ان تكون ليلتي في الدنيا وصباحي في الجنه القهار يا اخوانا القهار القهار قهر عباده بالموت كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت كل مقهور بالموت القهار يا أخوانا أليس كفى بالموت واعظا كما يعني كفى بالموت واعظا القهار قهر عباده كلهم ثم القهار سبحانه وتعالى شوفوا ال شوفوا الآية يا ملك الموت بعد يعني أو قبلها عشان تعرف القهار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف انعم ازاي افرح كده و- وابقى سرحان و- و- واتوه في الدنيا وصاحب القرن مين صاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في القرن في في الصور وصاحب القرن قد التقم القرن ده النبي بيقول الحديث ده من امتى قد التقم القرن واحنى الجبهه انت عارف لما تيجي تنفخ في شيء فبتقوم ايه تنحني علشان تصعد بال... كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واحنى الجبهه واصغى الاذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ تخيل هذا الحديث ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض قهار سبحانه وتعالى وينادي سبحانه وتعالى من بقي يا ملك الموت كل فني فيقول ملك الموت لم يبقى الا عبدك جبريل وعبدك ميكائيل وعبدك ملك الموت يا رب يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل فيقبض ملك الموت روح ميكائيل من بقي يا ملك الموت عبدك جبريل وعبدك ملك الموت يا رب يا ملك الموت اقبض روح جبريل وتقبض روح جبريل من بقي يا ملك الموت لم يبقى إلا عبدك يا رب يا ملك الموت اقبض روحك ولا يبقى احد وينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيب احد لانه لا احد فيرد الله سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى هذه هنا ياتي اسم القهار كان في الدنيا وكان في الاخره القهار في البدايه ياتي طوعا او كرها والقهار في النهايه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار القهار في البدايه بنفخه في ادم والقهار في النهايه بنفخه في الصور القهار القهار القهار سبحانه وتعالى القهار يجعلك يوم القيامه تمر على الصراط ثم يقهره بان يجعل الصراط مظلما ثم يقهره للمؤمنين فيجعله منيرا سبحان الله يعني احنا كلنا عارفين الاحاديث ان الشمس يوم القيامه تقترب من الرؤوس طب ازاي الصراط مظلم بعد وقفه يوم القيامه يقهر الصراط فاذا بالظلام ثم يقهر البشر يمر على الصراط ثم يقهر الصراط للمؤمنين نور يا صراط للمؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات الناس كلها في الضلمه ودور يمر من القهار الذي قهر ففعل كل ذلك اليس هو الواحد القهار سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر يقول رايت النبي يصعد على المنبر ينادي باعلى صوته يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول ثم بدا النبي يقول يمجد الله تعالى نفسه يقول انا الملك أنا الجبار أنا العزيز أنا القهار يقول عبد الله بن عمر فرأيت المنبر يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر خشع للقهار يا إخوانا المنبر حس بأسماء الله الحسنى فخشع يقول حتى تحركت خشية أن يسقط رسول الله من على المنبر عشان لو وقع أسنده القهار سبحانه وتعالى إيه النقطة الأخيرة كيف نحيا باسمك يا قهار كيف نحيا باسم القهار أول حاجة الخشية والاستسلام الخشية الخشية الخشية الخشية انك تقول يا رب ثبتني بعد رمضان ما اقعش في الذنب دون ده انا دقت حلاوة رمضان القهار اللي قهر رمضان فجعل قلوب المؤمنين تهفو اليه من الذي فعل ذلك النقطة الأولانية الخشية الخشية للقهار سبحانه وتعالع قلوب الع... قلوب الناس او القلوب كما يقول النبي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القهار يقهر القلوب كيف يشاء واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، عرفت ليه النبي كان بيدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت بتدعي بكده يا رسول الله لاننا كلنا ملك القهار. يا اخوانا النقطة الأولانية نتعاهد على الخشية، خشية تجعلك تترك معصية، خشية تجعلك تعامل الناس برحمة خشية تجعلك تبكي من خشية الله دي النقطة الأولانية النقطة الثانية اوعى تقهر بني آدم اوعى فأما اليتيم فلا تقهر خاصة الضعفاء يا اخوانا اوعى تقهروا الناس يا اخوانا خاصة الضعفاء خاصة الأيتام فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر النقطة الثالثة اقهر شيطانك اقهر شيطانك بطاعتك لله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اني داع فامنوا تعالوا ندعي يا اخواننا الليله دي لعلها ساعه اجابه تعالوا ندعي كده وربنا يعني ونستشعر خشيته ونستشعر ضعفنا بين يديه اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله الذي قهر السماوات والأرض الحمد لله الذي قهر الليل والنهار الحمد لله الذي قهر الماء والهواء الذي الحمد لله الذي قهر الليل والنهار الشمس والقمر السماوات والارض الحمد لله الذي قهر العدم الحمد لله الذي جعل الكون بين يديه الحمد لله اللهم صل على حبيبنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا لا إلى النار مصيرنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك أن نسلب حلاوة الإيمان بعد العطاء نعوذ بك أن نبعد عن أسمائك الحسنى بعد رمضان نعوذ بك أن ننساك فتنسانا نعوذ بك أن, أن نموت وأنت غاضب علينا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة أخرجنا من الدنيا على خير يا رب أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا اهدنا قبل أن نموت أيقظنا قبل أن نموت اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا فك اسرنا امن روعاتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا اغسل حوباتنا اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا ارحمنا اذا غسلونا ارحمنا اذا كفنونا ارحمنا اذا وضعونا في التراب ارحمنا اذا اهالوا علينا التراب ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا اذا وقفنا بين يديك ارحمنا وقل لنا يوم القيامه القيامة إني راض عنكم فادخلوا جنتي يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين جفف دموع نساء المسلمين جفف دموع نساء بلادنا يا رب العالمين اربط على قلوبنا احفظ اولادنا ارزقنا الاخلاص ابكنا من خشيتك ابكنا من خشيتك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا قهار يا قهار يا قريب يا كريم يا ودود يا رحيم يا قب... يا قريب يا ذا الجلال والاكرام سامحنا يا قهار سامحنا يا قهار سامحنا يا ودود سامحنا يا كريم سامحنا لانك انت التواب سامحنا لانك انت الغفور سامحنا لانك انت العظيم يا رب عصيناك طويلا وانت تسترنا ايوم نعود اليك اليوم تتركنا سامحنا سامحنا كنا نعصاك طويلا وانت تسترنا على فرشنا جئناك الليل نرجو رحمتك ونخشى عذابك فسامحنا وتب علينا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وانصرنا وارزقنا الاخلاص وتقبل منا رمضان يا رب اعتقنا الليله يا رب اعتقنا الليله اجعلها ليله عتق يا قهار اعتقنا الليله يا رب اعتقنا الليله اللهم ان نبيك نبيك أخبرنا أنك لك كل ليلة عتقاء من النار في رمضان يا رب اجعل كل من يسمعنا الآن من عتقاء هذه الليلة يا رب يا رب يا رب يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم do do do do do do do do do